السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله يا ترى حبيت سيدنا أبو بكر ولا لسه يا ترى عرفتوا بقى إزاي لما الواحد يعرف الكبار تزكو نفسه ده سفيان الثوري يقول ايه بذكر الصالحين تتنزل الرحمه هو طبعا ذكر الله الاعظم ذكر الله الاكبر لكن يقصد ان احنا لما نجيب سير الصالحين الانسان بيحس ب... ب... ب... بطمانينه في القلب يحس بخير الدنيا سبحان الله اخوتي والله انا احبكم في الله واشعر ان اجمل شيء في هذه الدنيا من من اجمل الطاعات والعبادات في هذه الدنيا الحب في الله لما نقول ان احنا بنحب سيدنا ابو بكر رضي الله عنه شيء جميل شيء رائق رائع حلو سبحان الله العظيم آه سيدنا أبو بكر كان عايش في وسط الصحابة بيتعامل معهم وزي ما شفنا ببساطة في الموقف اللي بينه وبين سيدنا عمر لما غلط قال له أنا غلطت سامحني ولما قال له لا مش مسامحك سيدنا أبو بكر ما قدرش يصبر يعني آه لا لازم تسامحني أديك حقك سبحان الله العظيم كان إذا مدح لو حد من الصحابة مدحوه قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون ده شعار المتواضعين سبحان الله العظيم النهارده لما حد يقول لك ده انت بركه انت منور كسر الله من امثالك تقول امين امين امين امثالك انت مين يا عم ارحم نفسك يا سيدي سيدنا ابو بكر لما كان حد يمدحه يزعل في روايه كان يبكي ويرفع راسه الى السماء ويقول اللهم انت اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي منهم اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني افضل مما يظنون رغم انه كان في المكانه العليا سيدنا ابو بكر انا بحس بحس ان قربه من النبي صلى الله عليه وسلم اختيار رباني طبعا لكن كان قرب صفات ايضا كان قريب من النبي قوي صلى الله عليه وسلم تعالى نشوف يشهد لذلك قصه عن عائشه رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين يعني قالت يعني انا كنت لسه بقول لحد من ولادي ايه اقصى حاجه تتذكرها وانت صغير كده يعني ارجع بذهنك لورا قوي يعني ابعد حاجه تفتكرها وانت عمرك كام سنه فتذكر اقصى حاجه وهو عمره ست سنين في اولى ابتدائي فالشاهد ان كل واحد مننا لما يرجع ورا بدماغه اقصى حاجه يفتكرها وهو عمره كام سنه بتفرق بقى من واحد لواحد امنا السيده عائشه رضي الله عنها بتقول اول ما فتحت عينيا لقيت ابويا وامي مسلمين لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله قالت من ساعة ما طلعت كده كل يوم أشوف النبي في بيتنا صلى الله عليه وسلم ودي برضو من المناقب إن كل يوم الرسول يزور أبا بكر في بيته إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون شدد المشركون التعذيب على المسلمين خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة تخيل انت بقى سيدنا أبو بكر كان هاجر للحبشة من شدة الإيذاء حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي فقال ابن الدغنة يا أبا بكر والله إن مثلك لا, يخ لا يخرج ولا يخرج اسمع بقى الكلام هو ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله لك قال ابن الدغنة والله يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الكلام ده بيفكرك بحاجة ها سمعت الكلام ده قبل كده ها سمعته في مين افتكر كده نفس الكلام اللي قالته أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها لسيدنا النبي لما قال لها والله إني خشيت على نفسي قالت له كده برضو إنك لا تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صح هي هي فاتفق في الصفات سبحان الله العظيم شيء عجيب ابن الدغنه قال يا أبا بكر والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم يعني تعطي الذي لا يملك وتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف اللي ملوش حد وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أي حد تحصل له مصيبة أنت اللي جنبيه أنت اللي معاه سبحان الله العظيم كأن هذه الصفات مكارم الأخلاق هي صفات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في أبي بكر قرب أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ وعايز أقول أن الرسول ورثها لكل من يريد أن يقوم مقام الداعيه كأنها صفات ينبغي أن تتوفر في الداعية في الذي يحمل هذا الدين في الذي يبلغ هذا الدين في الذي يريد أن يكون من رجال هذا الدين لذلك كانت في أبي بكر ليحمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فارجع فاعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة طلع معاه ورجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر ويعين على نوائب الحق انه في جواري فانفذت قريش جوار جوار ابن الدغنه فانفذت قريش جوار ابن الدغنه وامنوا ابا بكر وقالوا لابن الدغنه مر ابا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي مهما شاء وليقرا ما شاء ولا يؤذينا ولا يشتغلن بالصلاه والقراءه في غير داره ففعل الشاهد الصفات دي اللي في سيدنا ابي بكر شهاده شهاده عظيمه قال علي رضي الله عنه ان الله ذم الناس كلهم ومدح ابا بكر في قوله سبحانه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا احنا الاثنين وعن جبير ابن نفير ان نفرا قالوا لعمر بن الخطاب والله ما راينا رجلا اقضى بالقسط ولا اقول بالحق ولا اشد على المنافقين منك يا امير المؤمنين فانت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عوف بن مالك كذبتم والله لقد رأينا خيرا منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر من هو يا عوف فقال أبو بكر فقال عمر صدق عوف وكذبتم والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي طبعا سيدنا عمر بعد ما مسك الخلافة وبقى أمير المؤمنين الناس بدأت تمدح وتقول وهو سيدنا عمر آه حق عدل لكن برضه سيدنا عمر يروح فين في سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر قمه لا تطال ولا تنال مهما كان عمر وغير عمر رضي الله عن الجميع فلما دخلوا قالوا يا امير المؤمنين ما راينا رجلا اقضى بالقسط ولا اقول بالحق ولا اشد على المنافقين منك فانت خير الناس بعد رسول الله سبحان الله الله يقيض للحق رجالا عوف بن مالك قال لهم كذبتم راينا راينا افضل من عمر بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مين سيدنا عمر قال له مين قال له ابو بكر قال له صدقت وكذبتم قال لهم ده سيدنا ابو بكر كان اطيب من ريح المسك وانا كنت كافر وانا اضل من بعير اهلي كنت اضل من من الجمل بتاعنا الاعتراف بالحق لا مش فضيله فريضه لا هو فضيله بس فريضه فرض انك تعترف بالحق مش فضل منك وقال عمر وهو على المنبر ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر عليه ما على المفترين بيسكت المنافقين بيسكت المجاملين بيسكت المهولين بيسكت ركاب الموجه قال لهم افضل واحد في الامه بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر اللي يقول غير كده بعد كده يبقى مفتري وهعاقبه عقوبه المفترين وقال عمر لو وزن ايمان ابو بكر لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح بهم ليتني شعره في صدر ابي بكر ده سيدنا عمر تخيل بقى انت لما سيدنا عمر يقول كده رضي الله عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما شوف بقى لما يبقوا الاثنين اصحاب النبي واحيانا تبقى المنافسه على الحب واحد بيفكر ان هو بيحب النبي اكتر وانه بيفدي النبي أكبر- اكتر وانه احب الى النبي المنافسه على الحب ما حصلتش بين سيدنا ابو بكر وعمر كان سيدنا عمر بيحب لسيدنا ابي بكر انه يبقى اقرب ولذلك في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي مين اللي بايع سيدنا أبو بكر أول واحد؟ سيدنا عمر. مفيش منافسة. وإنما اعتراف بالحق. آه تعالوا بقى عايزين واحدة واحدة كده نتوقف مع رجل المواقف سيدنا أبو بكر وإذا ذكرنا أول صفة فيه صفة اليقين رجل اليقين إذا كان لليقين رجال فرجل اليقين أبو بكر رضي الله عنه احنا قلنا مش هنسرد قصة حياته وإنما هنقف مع مواقف من حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ف وهذا اليقين شهد له به مش القصص بس اللي بتقول لا لا لا ده اسمع الحديث العجيب ده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقره له قد حمل عليها التفتت اليه البقره فقالت اني لم اخلق لهذا وإلا ولكني انما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر سبحان الله العظيم الرسول يعلم بيقين بيقين أبي بكر الناس كلهم تعجبوا معقولة بقرة تتكلم قال لهم آه أنا مصدق وأبو بكر وعمر وكان غير حاضرين سبحان الله العظيم قال أبو هريرة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بينما راع يرعى في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منه شاه فطلبها الراعي حتى استنقذها منه بيرعى غنمه الراعي جه ذيب خد شاه وجري الراعي جري وراه وبعصايته طخ استخلص منه الشاه خد منه الشاه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر سبحان الله العظيم توثيق يقين أبو بكر توثيق يقين أبي بكر قال النووي قال العلماء إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم إن الرسول وثق يقينهما تعال نشوف أبو بكر رجل اليقين في واحدة واحدة في الإسلام في البداية خالص تجد الحديث ما من أحد عرضت له الإسلام عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد إلا أبا بكر كان بادي الرأي أسلم من وقته الحديث مش صحيح لكن هي دي الحقيقة أبو بكر أسلم في مجلس واحد وكان صديقا للنبي فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني رسول الله قال فماذا أقول قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالها في نفس القعدة سبحان الله العظيم يقين اليقين ده بعد القعدة دي ما اهتزش لحظة ما ما ما تلونش و ولا لحظة شوف في رحلة الإسراء والمعراج حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وأخذ يقصها على قومه لم يصدق أحد منهم فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم, زعم وارتد ناس من المسلمين الرسول لما صبح الصبح وأراد أن يخرج قيل له لا تحدث الناس لن يصدقوك وأصر رسول الله أن يحدث دخل على قريش في ناديهم وبدأ يحدثهم ويكلمهم ويخبرهم أني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وصليت بالأنبياء إماما لم يحدثهم عن المعراج زي ما قلنا كده قالوا يسأل والله مش مش ممكن ده انت لا لا لا لا, لا. واحد يقول يا اخي شفت استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سعى رجال الى ابي بكر ناس طلعوا جري قالوا بس فرصه فاخبروه ان صاحبك يزعم انه اتى بيت المقدس الليله في الشام ثم اصبح بين اظهرنا ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا فقال أو قال ذلك قالوا نعم قال فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق سبحان الله العظيم ما شافش النبي ولا سمع منه ده بيقولوا له بيقول قال لهم قال قالوا له اه قال لهم اشهد لو كان قال يبقى صدق قالوا تصدقه في أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح قال نعم قال نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء موقف أنا عايزكم تتصوروا الموقف زي ما قلت لك كده حط نفسك مكانه كنت هتقول ايه مكان سيدنا ابي بكر ناس جم قالوا لك الحق ده صاحبك بيقول النهارده نكته مش ممكن مستحيل الكلام ده عجيب جدا ايه قال ايه لا لا اسكت ده ده اللي قاله ده ده كلام بقى يجن الجن مش ممكن قال ايه ده بيقول ان هو راح بلاد الشام ورجع بيننا الصبح تصدق تقول لهم معقوله طب اصبروا بس انتوا مستعجلين ليه مكبرين المواضيع ليه اما نقعد معاه نشوف نسمع هروح لسيدنا النبي واسمع منه ده احسن الاحوال لكن سيدنا ابو بكر لا قال لك اسمع منه ولا ما اسمعش منه قال صدق ازاي قال هو كده صادق انا بصدقه يا سلام امتى نلاقي ناس زي كده يا اخي ممكن بقى في ناس كده صدق ازاي هو كده صدق انا بصدقه انا بصدقه في اكتر من كده يقول السماء بتكلمني انا مصدق ربنا ارسل الي انا مصدق ما صدقوش في دي ليه برضه كلام صحيح سبحان الله العظيم تعال الموقف تاني في اليقين موقف عجيب جدا برضه وقوي جدا موقف صلح الحديبية قال عمر بن الخطاب أتيت, رسول أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا الموقف ده مش ما كانش موقف سيدنا عمر بس ده كان الصحابة كلهم مهزوزين في الموقف ده خايفين إلا سيدنا أبو بكر قال إيه وعمل إيه تعالوا نقف الموقف ده وأنا عايزك تعيش المواقف دي بوجدانك إلى اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله